بسم الله الرحمن الرحيم رمضان ورياح الجنة رمضان ورياح شهر الجنة رمضان هو خير الشهور على الإطلاق هو الشهر الذي نزل فيه القرآن بل وتنزلت فيه كل الكتب السماوية رمضان ورياح الجنة شهر رمضان أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة شهر في رمضان رمضان.
وأنزلت التوراة لسن مضت من رمضان رمضان.
وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان رمضان.
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان شهر رمضان.
وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليقم وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران والسؤال والسؤال كيف نستقبل هذا الضيف المبارك من والسؤال لا يتوب من لا يتوب في رمضان ليس من الحظ ان ربك عز وجل يعفو عن مئات الالوف من البشر ولا يعفو عنك في هذا الشهر الكريم المبارك رمضان ورياح الجنة التحلل من المضاجع التحلل من حبل المضاجع من المظالم قبل ان ياتي شهر رمضان فتصوم وتعتمر وتفعل كل الخيرات وفي النهايه كل حسناتك تذهب لمن ظلمته في تلك الحياه الدنيا يبقى ثاني حاجه التحلل من المظالم نسيان الخصومات المخاصم الثاني يتصالح خصوصا لو كانت صله رحم كل اللي خاصمته روح قول له يا اخي سامح، عايزين نبدا صفحه جديده عايزين نستقبل شهر رمضان مفيش زعل بيني وبينك ده انت اخويا المسلم حبيبي سمعنا على التوحيد وعلى العقيده ازاي خصمك من اجل دنيا رمضان ورياح الجنة إذا أتى رمضان فتح أبواب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد من قبل الله جل وعلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة قال القدر صلى الله عليه وسلم لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم اللي مناجاة عايز فلوس يقوم يطلب من الله عز وجل في هذا ولا الوقت جاي.
اللي عايز ربنا يرزقه بالذريه الصالحه يقوم ولا ويطلب جاي.
اللي عايز المنصب اللي عايز الجاه اللي عايز الوظيفه ولا جاي.
اللي عايز الصحه ولا اللي جاي.
عايز ربنا يشفيه اللي عايز اي حاجه ولا جاي.
يقوم يطلب من الله عز وجل ولا في هذا جاي.
الوقت اللي عايز الجنه اللي عايز المغفره اللي عايز الرحمه اللي عايز تصحب النبي في الجنه اقبل تعال فرصه عمر شهر واحد جنه عرضها من سيربح المليون ثلاث ساعات ونص لو قرأت ثمان أجزاء ونص مليون حسن مليون حسن من سيربح المليون دي؟
من سيربح المليون ثلاث ساعات ونص تحصل على ايه؟ على مليون حسنه وممكن يتوقف دخولك الجنه يوم القيامه على حسنه واحدة.
رمضان ورياح الجنة والله يا اخوه في الشهر ده بس تستطيع ان تكون في اعالي جنان الخلد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
رمضان ورياح من الجنة ختم له بصيام يوم دخل الجنه.
رمضان ورياح الجنة إن في الجنة بابا يقال له الري يدخل منه الصائمون ولا يدخل أحد غيره فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد بعد رمضان ورياح الجنة لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها رمضان ورياح الجنة إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها قيل لمن يا رسول الله قال أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام رمضان ورياح الجنة قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي تقدم رمضان, رمضان ورياح الجنة محاضرة للشيخ محمود المصري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان شهر رمضان ورياح الجنة لكن نبدأ هذه المحاضرة بموقف جليل حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم قد جلسوا في مسجده فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا فقال لهم صلى الله عليه وسلم آه الله ما أجلسكم إلا ذلك فقالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة ولذا أقول لكم جميعا آه الله ما أجلسكم إلا ذلك فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص في هذه الجلسة الطيبة طبعا سبب تسمية هذه المحاضرة شهر رمضان ورياح الجنة لأنه مع أول ليلة من ليالي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار فشهر رمضان هو خير الشهور على الإطلاق فهو الشهر الذي تنزل فيه القرآن بل وتنزلت فيه كل الكتب السماوية كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة في رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان فشهر رمضان هو شهر تنزل كل تنزل كل الكتب السماوية فشهر رمضان هو الشهر الذي تنزلت فيه كل الكتب السماوية بل هو أيضا شهر الجهاد والفتوحات الإسلامية أنتم تعلمون جميعا أن في سنة واحد هجرية أول سرية خرجت بقيادة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في شهر رمضان سنة 2 هجرية غزوة بدر في يوم 17 رمضان بعد ذلك فتوحات الأندلس ومعركة عين جالوت والعاشر من رمضان اللي هو مشهور عندنا في 6 أكتوبر كل ذلك كان أيضا في شهر رمضان المبارك وكما قلنا شهر رمضان أيضا هو شهر القرآن كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران فالسؤال الآن الذي يخطر على بال أحدنا كيف نستقبل هذا الضيف المبارك إزاي نستقبله نستقبل هذا الضيف بأشياء عديدة أول حاجة كما يقولون التخلية قبل التحلية إن أنت تتخلص من كل الذنوب اللي جواك وتستقبل هذا الشهر بقلب مقبل على الله عز وجل والسؤال اللي يعني بيخطر على بالنا متى يتوب من لا يتوب في رمضان أليس من الحسرة أن ربك عز وجل يعفو عن مئات الألوف من البشر ولا يعفو عنك في هذا الشهر الكريم المبارك خاب وخسر والله من علم أن الله فتح له أبواب الجنة ثم هو مع ذلك يعصي الله عز وجل النداء يأتي من الله عز وجل لكل المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقسم الله عز وجل الناس إلى قسمين تائب وظالم فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال جل وعلا حتى لا تيأس من نحم رحمة الله عز وجل وحتى لا تيأس من ذنوبي قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نعمل إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مع أن الله عز وجل في آية أخرى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن هنا بيقطع عليك كل طرق الشيطان يجي لك الشيطان يقول لك الذنب ده بالذات بقى ما يتغفرش فربك عز وجل من كمال رحمته يقول إن الله يغفر رحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم وكبر فهو شيء ورحمة الله ستسعه لا محالة أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي رقم واحد نستقبل هذا الضيف الكريم بإيه؟ بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل رقم اثنين التحلل من المظالم إيه ده؟ وفي علاقة بين شهر رمضان وبين المظالم أيوة ما أنت هتصوم وهتصلي وهتقرأ قرآن وهتعتكف وهتعمل كل الخيرات ولو ظلمت أحدا كل الحسنات دي تبقى أنت بتعملها له هو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال لأصحابي أتدرون من المفلس؟ تعرفين من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته أهي حسنات عمالة تتوزع حسنات صيام وزكاة وكل الأعمال الصالحة فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ولذلك جاءت وصية النبي واضحة صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات فإذا كل الأعمال اللي أنت هتعملها في شهر رمضان الحق نفسك تخلص من وتحلل من المظالم قبل أن يأتي شهر رمضان فتصوم وتقوم وتبكي وتقرأ القرآن وتعتمر وتفعل كل الخيرات وفي النهاية كل حسناتك تذهب لمن ظلمته في تلك الحياة الدنيا يبقى ثاني حاجة التحلل من المظالم أتحلل إزاي؟ عليك فلوس روح سد الفلوس معيش مش مشكلة روح لصاحب المظلمة قول له يا أخي والله أنا في نيتي إن أنا أدي لكن يعني نظرة إلى ميسرة إن شاء الله سأ يعني سأرد إليك المال كاملا لكن يعني نظرة إلى ميسرة ماشي خلاص كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد والإرادة دي فين يا إخوة مش في القلب في القلب مجرد ان ان ربك عز وجل يعلم انك تريد يقينا ان تؤدي هذا المال لصاحبه بفضل الله عز وجل الذي يؤدي عنك هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى ثالث حاجه نستقبل بها رمضان ايه نسيان الخصومات بقى المخاصم الثاني يتصالح بقى خصوصا لو كانت صلة رحم فالمولى عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم شوف التصاعد في الآية ماشي إزاي يعني الإفساد في الأرض ده ده جريمة عظيمة جدا وعلى من ذلك اعتبر الحق وقطيعة الرحم أفضل من الإفساد في الأرض لكن كما قال أهل العلم ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فاتقوا الدنيا واتقوا النساء طب ما النساء من الدنيا ليه النبي عليه الصلاه ذكر النساء بعد ذكر الدنيا قال لك للتنبيه على خطورة فتنة النساء ولذا قال بعدها فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت كانت في النساء يبقى هنا إيه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وقطعت رحم من الإفساد وبعدها ليه وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يبقى نسيان الخصومات ومصالحة الجميع مع أول ليلة إخوة في رمضان عايزين كده اتصل بالتليفون كل اللي خاصمته روح قول له يا اخي سامح عايزين نبدا صفحه جديده عايزين نستقبل شهر رمضان ومفيش زعل بيني وبينك ده انت اخويا المسلم حبيبي اجتمعنا على التوحيد وعلى العقيده ازاي خصمك من اجل دنيا لا ما ينفعش اما ان كانت الخصومه من اجل دين يعني هجر من اجل ان هو رجل مبتدع ولا يريد ان يرجع عن هذا فهذا امر مشروع اما ان كان من اجل الدنيا فلا يجوز لك ان تهجر اخاك ابدا فوق ثلاث وكما حدثت هناك خصومة بين معاوية بين علي بن أبي طالب وكما حدثت خصومة بين علي بن أبي طالب وبين أحد الصحابة فأرسل له الصحابي فقال له يا علي ائتني فصالحني فقال لما ذلك قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت خير مني يا علي فجاءه علي رضي الله عنه وارضاه فصالحه إذا عايزين نتصالح كلنا يعني لو في خصام بينك وبين أبيك وأمك في باب أولى بقى تروح تقبل الأقدام قبل الأيدي ولو كان في خصومة بينك وبين أرحامك فلا بد أن تصل الرحم قبل دخول شهر رمضان ولو في خصومة مع أي أخ من الإخوة لابد أن أنت تتصالح مع إخوانك قبل دخول شهر رمضان رابع حاجة أن تستعد لشهر رمضان بدءا من شهر شعبان مش عايز أقول لك تستعد إن قبلها بست شهور كمان لا ده أنت تستعد طول السنة لشهر رمضان لكن على الأقل من شهر شعبان عشان تخش على رمضان متهيئ تيجي في شهر شعبان تكثر من الصيام ومن الأعمال الصالحة ومن الصدقة ومن قيام الليل ومن هذه الأشياء حتى يأتي رمضان وأنت في حالة سعادة عارف عامل زي إيه؟ عاملة زي الفريق قومي أو فريق كورة بيعمل إيه؟ قبل ما يخش على الدوري أو على كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية بيعمل إيه؟ بيروح معسكرات ويتدرب ويعمل ومش عارف إيه ومعسكر في إنجلترا ومعسكر في ألمانيا وفي الآخر برضه بيتغلبوا برضه يعني الحمد لله لكن المهم يعني هو إيه؟ يعني بيجهز نفسه يعني فأنت برضه نفس الحكاية ده من باب أولى بقى ده دين ده جنة أو نار ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب ف من باب اولى ان انت بقى تعمل ايه؟ ان انت تجهز نفسك من دلوقتي. داخل شهر رمضان لا يبقى جهز نفسك منين؟ شهر شعبان. صيام ما شاء الله وتجتهد في الصيام وكان النبي عليه الصلاه والسلام اكثر شهر كان بيصوم فيه بعد رمضان اللي هو شهر ايه؟ شهر شعبان. ف والحديث رواه مسلم ان من عائشه سئلت عن اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان كان قالت انه ايه؟ كان يصوم ايه؟ في شهر شعبان صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم تستعد. حتى لما يجي شهر رمضان تبقى انت اتعودت على الصيام اتعودت على القيام يجي شهر رمضان ما تبقاش داخل مره واحده مش عارف بتعمل ايه لا تجهز نفسك من شهر شعبان ولذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالون الله عز وجل سته اشهر ان يبلغهم شهر رمضان فاذا جاء الشهر فصاموه وقاموه وقاموا بحق الله عز وجل في هذا الشهر بعد انصراف او بعد انفلات هذا الشهر بعد خروج هذا الشهر كانوا يسالون الله سته اشهر ان يتقبل منهم صيام شهر رمضان تعالوا نشوف بقى ما الذي يحدث في أول ليلة في شهر رمضان؟ إيه اللي بيحصل؟ أكيد في حاجات بتحصل إحنا مش واخدين بالنا منها. حاجات أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم. الحديث في رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إيه اللي بيحصل في أول ليلة. شوف بقى اللي إحنا قاعدين أهو وممكن يكون خلاص أول ليلة جاية من شهر رمضان أهي وشوف أشياء بتحدث من فوق سبع سماوات أنت مش واخد بالك منها لكن هي بتحصل لأن الذي أخبر عنها هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين في رواية الترمذي وابن ماجه بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان اللي بيحصل ده صفدت الشياطين بتتسلسل ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد من قبل الله جل وعلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وفي رواية صحيح ترغيب قال صلى الله عليه وسلم لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم تعالوا نقف مع كل لفظ من ألفاظ الحديث الأول اللي هو في الصحيحين إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار كأن الأمر طول السنة كان إيه خلاف ذلك وجاي شهر رمضان إيه اللي حصل العكس بقى فأبواب النار طول السنة متفتحة وأبواب الجنة طول السنة باستثناء أيامها لا دلوقتي كانت إيه مغلقة إيه هي الأيام التي تستثنى يوم الاثنين والخميس يوم الاثنين والخميس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحديث رواه مسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح يبقى أبواب الجنة طول السنة فتح أنت اثنين وخميس بقية الأيام أبواب الجنة مقفولة تيجي بقى في شهر رمضان أبواب الجنة تتفتح كلها طول الشهر وأبواب النار طول السنة مفتوحة تيجي في شهر رمضان إيه تتقفل كلها في هذا الشهر الكريم المبارك تاني حاجة وصفدت الشياطين يعني إيه صفدت سلسلة طلبت كلها كل الشياطين لا مش كلها وفي دليل على ذلك طبعا التي تصفد هي مرضة الجن أما الجن التايواني لا ده ما بيتصفدش يعني يعني الجن الذي له تأثير على عبادتك وعلى يعني يأثر على عبادتك بيوسوس لك وإيه ويحرضك على كل معصية ده اللي بالسلسل أما الشياطين مفيش حاجة من دي ولذلك نسمع في شهر رمضان ودي لفتة جميلة جدا بنسمع عزكم الله نسمع نهيق الحمار في شهر رمضان صح لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنه قال إذا سمعتم صوت الديكة فإيه فاسألوا الله من فضله فإنها رأت إيه ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت إيه رأت شيطان يبقى اثبت النبي عليه السلام ان الديكه بتشوف ايه ملاك واعزكم الله الحمار او الحمير بترى ايه ترى الشياطين ولذلك كان واحد يهودي كان واحد يهودي مره حب ان هو يسخر عياذا بالله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعمل ايه؟ جاي بيقول لمسلم من المسلمين بيقول له يعني ده في تعارض بين حديثين من احاديث النبي بتاعكم عليه الصلاه والسلام. فقال له ازاي يعني؟ قال له النبي بتاعكم عليه الصلاه والسلام بيقول ان اعزك الله الحمار لو راى شيطانا بينها والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر برضه ان في شهر رمضان بتصفد يعني بتسلسل كل الشياطين. طب ازاي بقى هو بتسلسل واذا كنت انا لسه حالا دلوقتي حالا اهو معدي من قدام حمار راح ملاها. ف فالمهم فالمسلم طبعا لازم غيور وعنده الاجابه جاهزه بفضل الله يقدر يرد عليها فقال له يعني حضرتك وانت معدي من قدام الحمار دلوقتي راح منها قال له اه قال له هو شافك قال له اه قال له طب ما لازم ينام واخد بالك فالشاهد من هذا يعني كما قال اهل العلم فالذي يسلسل مين؟ مرضة الجن، أما الجن الآخر اللي هو البسيط ده فلا إيه؟ فلا يسلسل في شهر رمضان وده يفسر إن في ناس كتير يقولوا إيه؟ إن إحنا بنسمع عزك الله نهار الحمار في إيه؟ في يوم رمضان أو في شهر, في شهر رمضان. يبقى الشياطين بتصفد بتسلسل الشياطين بتصفد ليه ده من تيسير ربنا سبحانه وتعالى لك ربك عز وجل يريد لك الجنة يريد لك المغفرة يريد لك الرحمة يريد لك العتق من إيه من نار جهنم فبيسر لك كل الأسباب التي من خلالها تستطيع أن تتقرب فيها إلى الله عز وجل في شهر رمضان فمن أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين طريق الله عز وجل الشياطين الشياطين هي التي تحول بينك وبين الله طيب أهي متسلسلة كلها يبقى أنت لو عصيت ربنا في شهر رمضان يبقى مش هتبقى الشياطين بقى هي اللي تغويني لا يبقى نفسك التي بين جنبي هي التي إيه تسببت في هذا تعرف قيمة نفسك وقدر نفسك عند الله عز وجل في شهر رمضان بالذات ولله عتقاء وسبحان الله وينادي مناد من قبل الله هذا المناد بماذا يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يا باغي يا اللي عايز الخير يا اللي عايز الجنة يا اللي عايز المغفرة يا اللي عايز الرحمة يا اللي عايز تصحب النبي في الجنة أقبل تعالى فرصة عمرك شهر واحد بجنة عرضها السماوات والأرض أديك مثل بسيط بالله عليك لو قيل لك الآن تعالى أنا أقعدك في فندق five stars فندق خمس نجوم تعبد ربنا ما بتعملش اي حاجه انك تاكل وتشرب وتعبد ربنا بس شهر كامل ومقابل الشهر دوت هنديك شقه على النيل مش بالله عليك فرصه فرصه انت لو رحت دول الخليج تقعد تشتغل كام سنه 15 سنه عشان تقدر تجيب شقه على النيل ولما ترجع الله اعلم اذا كنت هتسكنها ولا هتدفن قبل ما تسكنها لا ده انت يعني يعني ده انت هتشتغل شهر واحد بس عباده وقاعد بتاكل وتشرب وفندق بقى خمس نجوم وفي النهايه هنديك شقه تمليك لا ده انت بقى هتيجي تعبد ربنا شهر كامل ومقابل هذا الشهر جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا الله يبقى النداءات النداءات دي هتسمعها هتحسها في شهر رمضان أول ليلة في شهر رمضان النداءات بتأتيك من فوق سبع سماوات يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض تعالى إلى حوض النبي تعال إلى صحبة الحبيب النبي تعال إلى النظر يوم القيامة إلى وجه الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا مثل هذا الكلام كانوا يتسابقون إلى طاعة الله الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فكان يقول من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وعند أحمد والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما هو وأبو بكر وعمر من أمام بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لقى عبد الله بن مسعود بيعمل إيه؟ لقاه واقفا أو قائما يصلي قياما الليل بسورة النساء كما في رواية أخرى فوجداه قائما يصلي رحم الله بيوت المسلمين يوم أن كانت عامرة بطاعة الله عز وجل شوف البيوت شوف النهاردة بيوت المسلمين إلا من رحم الله فيديو وتلفاز ودش و... وإنترنت وأغاني ونسأل الله العفو والعافية حتى صلاة الفجر ولا حول ولا قوة بالله وقبل الفجر ينام إنما في عهد النبي عليه السلام كانت البيوت عمرانة بطاعة الله ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما مر قبل المعركة بساعات مر في الثلث الأخير من الليل مرة في الثلث الأخير من الليل على خيام الصحابة فإذا سمع القرآن يتلى من هذه الخيمة يقول من هنا يأتي النصر وإذا مر بالخيمة التي بجوارها فوجدهم نائمين لا أقول يعصوا ربهم عز وجل وجدهم لهم نائمين اللي يحصل يقول ومن هنا تأتي الهزيمة سبحان الله فمر النبي عليه السلام هو وأبو بكر وعمر فوجدوا عبد الله بن مسعود قائما يصلي فقال صلى الله عليه وسلم ومن غير ما عبد الله بن مسعود يسمعه قال من سرهم أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود أول ما عبد الله بن مسعود خلص الصلاة ورفع يديه يدعو رفع يديه يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم برضه من غير ما سيدنا عبد الله بن مسعود يسمعه قال سل تعطى سل تعطى أي دعاء ستدعو به الآن فإن الوحي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب السماء الآن مفتحة لدعاء عبد الله بن مسعود يا ترى عبد الله بن مسعود طلب إيه يا إخوان طلب ثلاث حاجات يا ريت تحفظوها بس بعد ما تصلوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين سيدك عمر بن الخطاب قال بس فرصة عمر بقى مرة بقى أسبق سيدنا أبو بكر نفسي أسبقه مرة النهارده اروح أ- ايه ابشر عبد الله بن مسعود بتامين النبي على دعائه قال فلما انصرف الناس من صلاه الصبح ذهبت الى دار عبد الله بن مسعود لكي اخبره بتامين النبي على دعائي فوجدت ابا بكر خارجا من عندي فقلت والله انك لسباق الى كل خير والله لا اسابقك الى خير ابدا يا ابا بكر شوف قد ايه يبقى ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله الله معنى جميل قوي معنى جميل جدا عايز نقف عنده ازاي هتيجي اول ليله في رمضان اول ما تعدي اقعد بقى كده ناجي ربك عز وجل قول له يا رب انت اعتقت عبادا من عبيدك الليله يا ترى هتاتي الاتي الليله دي ولا لا الليله اللي بعدها طب يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسالك باسمك الاعظم لو ما كنتش عتقت رقبت الليله اللي فاتت اعتقها الليله دي الليله الثالثه يا رب مرت ليلتين يا ترى انا اتعتقت ولا لسه طب لو ما كنتش عتقت اعتقني الليله دي وتفضل كل ليله تدعو الله عز وجل وتساله تساله تساله لحد الليله 30 تبكي بقى بين يدي الله عز وجل يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت لو ما كنتش عتقت رقبتي في ال 29 ليله اللي فاتوا اعتقني الليلتي اعتقني ما فيش فرصه انا ما اضمنش اعيش رمضان تاني ما اضمنش دعيتي رقبتي فاعتق رقبتي الليلتي وتقعد كده تسال الله عز وجل تقول لي طب وايه الفايده لو عتق رقبتي؟ ما هو ممكن يعتق رقبتي وعصاه تاني بعد رمضان اقول لك لا ما هو ربك عز وجل لو اعتق رقبتك من نار جهنم فمن كمال عتقه لرقبتك ان يحول بينك وبين المعصيه بعد ذلك الله ايه ده يعني مش هعصى ربنا خالص لا هتعصاه برضه هتعصاه ازاي؟ ما هو ما فيش حد معصوم من المعصيه الا الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لكن لو حتى عصيت ربك عز وجل فربك عز وجل هيوفقك ان انت برضه ايه تتوب بعدها يبقى تعصى وتتوب لكن لو لو ان ربنا عز وجل لم يعتق رقبتك من النار ممكن تعصي ربك عز وجل ولا توفق للتوبه ابدا وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم واحد يقول لك الله طب ازاي طب ما يمكن اهل بدر يعصوا ربنا بعد الايه بعد البشرى يقول لك لا ابدا لان ربك عز وجل يعلم ان اهل بدر لما يسمعوا البشرى دي يعملوا ايه هيزدادوا في طاعه الله سبحانه وتعالى وده اللي حصل ده اللي حصل فعلا انهم ازدادوا في طاعه الله لان هم اتعلموا كل دوت من مين من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيح لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تدمى قدماه فقالت امنا عائشه يا رسول الله أنت تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إن كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر طب هو النبي عمل إيه هو عمل حاجة فيما تقدم ولا تأخر ده المعصوم صلى الله عليه وسلم على من ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا تعالوا نقف مع فضائل الصيام شهر رمضان ده شهر كريم شهر مبارك شهر كله خير تعالوا نشوف فضائل الصيام بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم أول شيء يعني فضائل الصيام إن شاء الله نقولها في 15 نقطة أول أول شيء أو أول عنصر الارتقاء إلى درجة المتقين قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والهدف والغاية لعلكم تتقون فالله عز وجل ربك عز وجل خلق الملائكة من نور وخلق الجن من النار وخلق الإنسان من روح وجسد الجسد من طين والطين من الأرض والروح من السماء من عند الله عز وجل كما قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الجسد دايما بيميل للأرض والروح دايما تميل إيه؟ إلى السماء والجسد ده صندوق أو كالصندوق للروح أغلب الناس اهتموا بالجسد وأهملوا الروح بكل أسف فعمالين يغذوا في الجسد ما شاء الله ويهتم بالجسد ويجي للروح يهملها ولذلك تلاقي واحد مثلا عنده اكتئاب يروح للدكتور أه تنصحنا بيا يا دكتور يقول والله انا انصحك تروح الساحل الشمالي هات بعصابك كده اسبوع وتيجي يروح يحمل ذنوب قد الجبال ويرجع مكتئب اكتر يحس ان الدنيا كلها ايه يعني يعني فوق دماغه طب ليه ما لسبب انه برضه غذى الجسد زياده وفطس الروح خالص فما ينفعش كده انما الصيام بقى بفضل الله سبحانه وتعالى بيقوي حاجتين ويضعف حاجتين وهو ده اللي بيوصلك بفضل الله لدرجه التقوى اول حاجه اول حاجتين بيقويهم ان هو ايه بيقوي سيطره الروح على الجسد الا بذكر الله تطمئن مش تسعد تسعد دي ممكن تبقى سعادة مؤقتة لكن تطمئن يبقى بتستمر تستمر وترسخ السعادة في القلوب يبقى أول حاجة سيطرة الروح على الجسد تاني حاجة بيقوي الخشية والمراقبة قوي خشية الله في قلب الإنسان ودي اللي بتوصل للتقوى بفضل الله عز وجل ويضعف حاجتين ايه هما سيطرة الجسد على الروح بيخلي الجسد ما يسيطرش على الروح والحاجة الثانية يضعف الشهوة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه إيه؟ فإنه له وجاء طب إيه هي التقوى؟ عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وعرفها طلق بن حبيب آه، فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل ثاني حاجة من فضائل الصيام أن الصيام شعار الأبرار كما جاء عن سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الضياء بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار ثالث حاجة الصوم أو الصوم ليس له مثيل حديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح أن أبا أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل أمرني بأي عمل صالح قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له ليس له أي مثيل آه رابع حاجة خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بعض الناس بيقرأوها خلوف وإن كان خلوف جاي من إخلاف الوعد لكن الصحيح والله أعلم أنها خلوف فم الصائم هي رائحة إيه؟ تغير الفم والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ودي طبعا توضح لنا أن موازين البشر تختلف تماما عن موازين رب البشر فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري مر في يوم الآن قدامه رجل غني ذو أبها فقال لأصحابه ما تقولون في هذا الرجل قالوا حريم إن تكلم أن يسمع وإن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع شويتين مر رجل فقير جدا قدام النبي عليه السلام فقال وما تقولون في هذا قالوا حريم إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح فوضح لهم النبي عليه الصلاه والسلام دي مقاييسكم انتوا بقى شوف مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى قال لهذا يعني الفقير دوت خير من ملء الارض من مثل هذا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم برضه لما صعد عبد الله بن مسعود عارفين عبد الله بن مسعود كان قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقه جدا جسمه رفيع ففي يوم من الايام والحديث رواه احمد باسناد الحسن طلع فوق الشجره عشان يقطع ايه عود من الارات من السواك للنبي عليه السلام فجت الريح فهزت الاغصان فكشفت ايه سيقان عبد الله بن مسعود فضحك الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون وفي رواية مما تعجبون فقالوا نضحك أو نعجب من دقة ساقي رجليه رفيع قوي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وفي المقابل بقى حاجة تانية خالص بقى حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض يبقى مقاييس البشر شيء ومقاييس وموازين رب البشر سبحانه وتعالى شيء تاني خامس حاجة الصائمون هم السائحون قال جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها سياحة هذه الأمة الصيام سادس حاجة أن الله عز وجل وملائكته يصلون عليك أيها الأخ الحبيب والحديث رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين سابع حاجة الصيام كفارة للخطيئات حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثامن حاجة الصائم له دعوة لا ترد ده كنز كنز تكتنز كل يوم لك دعوة لا ترد تغتنمها بأن أنت تدعو لكل المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يمكن الله عز وجل لهم وأن يرد المسجد الأقصى وأن يمكن للمسلمين في كل مكان وتدعو لنفسك ولأهلك ولأولادك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن حبان بإسناد حسن ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر ده أول واحد والإمام العادل ودعوة المظلوم تسع حاجة للصائم فرحتان والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل عاشر حاجة الصوم في الصيف شهر الصيف يعني في موسم الصيف يورث السقيا يوم العطش حديث في صحيح الترغيب عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة فكان أبو موسى رضي الله عنه وارضاه يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصوم ذلك اليوم رضي الله عنه وارضاه رقم 11 الصيام جنة من النار يعني وقاية عايز تقي نفسك من النار عليك بالصيام حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصوم أو الصوم جنة يستجن بها العبد من النار يعني يقي نفسه بها من النار رقم 12 الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة يا الله شوف بقى مشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل والناس يغرقون في العرق تخيل الناس مدفونة في القبور من آلاف السنين خرجوا من القبر يخرج من القبر شكله إيه خارج بعرق القبر ونتن القبر وريح القبر داخل على فين هيغتسل مفيش مكان يغتسل طالع على أرض المحشر أول ما وصل لأرض المحشر لقى نفسه فجأة في أرض اجتمع فيها الإنس والجن والملائكة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كل دول في أرض المحشر واقفين بلا طعام ولا شراب ولا ظل ولا أي شيء قد إيه خمسين ألف سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يا الله والكل واقف لا طعام ولا شراب ولا أي حاجة وفجأة يأتي الصيام ويشفع لك عشان تخش الجنة وعشان تخلص بسرعة من الأرض دي من المكان ده مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحسن إن يوم القيامة بقى اللي طوله خمسين ألف سنة ده هيمر على المؤمن بفضل الله عز وجل كما بين صلاتي الظهر إلى العصر حديث رواه الحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فقال صلى الله عليه وسلم فيشفعان في العبد رقم 13 الله عز وجل يجعل لك بابا مخصوصا لدخول الجنة وهو باب الريان والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون ولا يدخل أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد بعد الصائمين باب الريان والري هنا كما قال أهل العلم قالوا باب الريان الاسم من الري والري ضد العطش الحقيقة هو معنى جميل لكن قاصر ليه؟ لأن باب الريان معناه أعظم من كده والدليل على ذلك معلوم عند أهل السنة والجماعة إن حوض النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في أرض المحشر صح لا؟ آه المية اللي جاية لحوض النبي عليه الصلاة والسلام جاية منين؟ من نهر الكوثر من الجنة لكن الحوض نفسه فين؟ في أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ومن المعلوم أن كل من سيدخل الجنة لابد أن يشرب من حوض النبي والنبي عليه السلام ايه من شرب منه شربة ايه لا يظمأ بعدها أبدا يبقى إذا الإنسان هيخش الجنة مش عطشان هيخش الجنة ياكل ويشرب من أجل أن يتمتع مش عشان هو جعان أو عطشان لا هو لا هيجوع ولا هيعطش بالك وبعدين هو قبلها هياكل فين هياكل وجبة اللي هي زيادة كبد الحوت آه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة فقال زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت من الذي أعد تلك الوجبة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملك يا الله تقعد في ظل عرش الرحمن كما جاء في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وبعدها مباشرة تأكل زيادة كبد الحوت التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك تروح بعدها تشرب من حوض النبي لا تظمأ بعد تلك الشربة أبدا فإذا دخلت من باب الريان هل دخولك من باب الريان من أجل الري من ضد العطش يعني؟ لا وإنما دخولك من باب الريان في ظني والله أعلم سبحانه وتعالى أن الدخول من باب الريان يجعلك تروى من كل متعة ومن كل لذة حرمت نفسك منها في الحياة الدنيا لا من متعة الماء فقط لا من كل متاع الدنيا ما أنت حرمت نفسك صحيح في عز شهر رمضان الناس قاعدة بتسلي صيامها أقصد يعني بتفسد صيامها طول النهار مع الأفلام والمسلسلات والدش وده واسمه في النهاية إيه صائم أه عمال بيصوم هو صام عن الأكل والشرب أه لكنه لم يصم عن المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالمهم الناس إيه قاعدة بتتمتع ياكل ويشرب ويروح يتفسح ويصيف ويعمل و... وانت قاعد عمال تذكر ربنا عز وجل تستغفر تقرأ القرآن تسبح تفعل كل ما يرضي الله عز وجل فحرمت نفسك اه من لذائذ الدنيا لكنك تمتعت باجمل لذه اللي هي ايه؟ اللي هي جنه الدنيا كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره قيل ما هي؟ قال انها جنه الايمان وكما قال ابراهيم بن ادم رحمه الله قال والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف المساله هنا ايه؟ مساله ايمانيات بقى فانت حارم نفسك أول ما تدخل من باب الريان تروى من كل لذة حرمت منها في الحياة الدنيا رقم 14 من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة حديث رواه البزار سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة وعند أحمد بن حبان بسند الحسن أن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها قيل لمن يا رسول الله قال أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام آخر حاجة رقم 15 أن الله عز وجل أضاف هذا الشهر له تشريفا بقدر هذا هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال قال الله تعالى قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به السؤال اللي يخطر على بالنا دلوقتي لماذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي فإن كان الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي طب لمن الصلاة أليست لله ولمن الحج ولمن الزكاة ولمن سائر الأعمال أليست لله طب ليه قال الصيام بالذات فإنه لي وأنا أجزي به علق الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وقال لأن الصيام لا يتطرق إليه الرياء أبدا أبدا كل عمل ممكن يتطرق إليه الرياء إلا الصيام يعني ممكن تيجي تصلي فتحسن في الصلاة عشان الناس إيه تقول ما شاء الله خاشع ممكن تزكى عشان الناس تقول ما شاء الله ده راجل منفق ممكن تحج عشان يبقى الحج واحد والحج اثنين والحج سبعة ممكن تعمل أي حاجة من أجل يعني إيه الرياء والسمعة عياذا بالله إنما الصيام هل ممكن واحد يجي في شهر رمضان مثلا يطلع بره يقول لهم يا جماعه انا صايم طب ما كل الناس صايم صح ده فلا يمكن يتطرق للصيام الفريضه اه ممكن يتطرق خد بالك للصيام النافله انما الفريضه لا ففي الصيام الفريضه مش ممكن اي حد يخرج كده يتفاخر على الناس بالصيام ايه الفريضه ولذا اختار الله عز وجل اخلص عباده ونسبها لنفسه فقال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به سبحانه وتعالى طيب برضه عايزين نقف وقفه ثانيه برضه طب الا الصوم فانه لي وانا اجزي به عايزين نقف مع كلمه ايه وانا اجزي به الله طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما وضحش الجزاء بتاع الصيام ليه ما جاش مثلا قال ايه طب صيام شهر رمضان مثلا له كل يوم مثلا ب ألف حسنة ليه ما حددش ليه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال لك لأن الصيام من الصبر الصيام كله صبر والصبر قال الله عز وجل عن أهله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير ايه؟ بغير حساب. وامر الجزاء بالذات امر الجزاء ثلاث انواع، ثلاث انواع ازاي؟ قال لك الجزاء بينقسم ثلاث انواع، نوع بيراه الانسان بعينه ويسمعه فهذا النوع الله عز وجل يخبر عنه صراحة في القرآن، زي ايه؟ على سبيل المثال الدنيا احنا عايشين فيها دي، مش فيها فاكهة ونخل ورمان؟ اه فيها فاكهة ونخل ورمان، والجنة كذلك برضه، قال جل وعلا عنها فيهما فاكهة ونخل ورمان وطبعا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما شتان شتان ما بين فاكهة الدنيا وبين فاكهة الجنة فلا تشابه بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة إلا في الأسماء فقط بس لكن لما انت شفت الفاكهة والنخل والرمان في الدنيا قال جل وعلا صراحة في القرآن فيهما فاكهة ونخل ورمان ده أول نوع من الجزاء النوع الثاني من الجزاء نوع لا يقع تحت سمعك ولا بصرك لا انت بتشوفه ولا بتسمعه لكن ممكن تتخيله النوع دوت يأتي به الله عز وجل في القرآن على شكل إيه؟ المثال المثل فقال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن حد فينا شاف ماء غير آسن غير آسن ما شفناش يعني انت لو سبت المية ديت لمدة أسبوع في الكوب ده إيه اللي يحصل هتتغير هيتغير اللون والرائحة والطعم صح لا إنما في الجنة لا طب احنا ما شفناش النوع ده من المية اه بس ممكن تتخيله فيأتي على سبيل ايه على سبيل المثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه يا راجل ده أنت بتشتري كيلو لبن من هنا وقبل ما اللبان يمشي بيقطع صح ولا هناك بقى الماء واللبن والخمر والعسل بيجري في نهر من غير أخدود الأخدود يعني حفرة لا ده بيجري على وش كده سبحان الله يعني أنت النهارده لما تروح تشتري مثلا قصر أو فيلا وبتاع بتقول أنا عايز على النيل لا ده أنت النيل تحت قصرك أصلا يعني الانهار دي كلها بتجري ايه تحت القصور بتاعتك ربنا يرزقنا الجنه يا رب يبقى ايه مثل الجنه مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين حد شاف خمر لذة للشاربين طبعا لا في الجنه هتبقى لذة هنا لا وانهار من عسل مصفى سبحان الله ده العسل اللي انت بتاكله ده في الدنيا بيمر بمراحل تنقية عالية جدا عشان تقدر تاكله انما في الجنة يجري على سطح الارض في غير أخدود ولا تجد في العسل شائبة واحدة وده من إعجاز الحق جل وعلا وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم فلما كان الأمر أنت ما شفتوش ولا سمعت عنه لكن تقدر تتخيله يأتي على صورة إيه؟ المثل النوع الثالث من الجزاء اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اللي هو إيه؟ جزاء عن أمر لا يقع تحت سمعك ولا بصر لا سمعت عنه ولا شفته ولا حتى تقدر تتخيله طب هعمل ايه فالله عز وجل يأتي بهذا النوع من الجزاء ويسكت عنه عند هذا النوع من الجزاء يسكت عنه لا يوضحه ليه لأن عقلك لن يتخيله صح ولا لا والدليل على هذا ندي مثال بسيط كده بسرعة ما تصلي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يخبر عن شيء من نعيم أهل الجنة فيقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق هنقعد يوم لينا في الجنة كده إن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة على أرائك البطانة بتاعتها أنت عارف لما تيجي تعمل أنطريه أو حاجة في القماش بتاع الزهرة وقماش بتاع إيه بطانة القماش بتاع البطانة تعمله بس تدمور مش عارف إيه أي حاجة إيه آه يعني بسيطة كده ورخيصة إنما الزهرة لا تجيب لها بقى ستان تجيب لها مش عارف إيه حاجات كده جميلة عشان إيه تلمع كده وتبقى منظر حلو عشان لو جالك ضيف فربك عز وجل لما تكلم عن الأرائك اللي هم قاعدين عليها أهل الجنة لم يتكلم عن الزهرة بل تكلم عن البطانة اللي جوه اللي هي ايه ممتهنة اللي هي اقل حاجة قال بطائنها من استبرق والاستبرق ده اجمل وافضل انواع الحرير فاذا كانت البطانة من اجمل انواع الحرير امال الزهرة شكلها ايه عقلك يتخيلها ما يقدرش فسكت الشارع عن ذلك لان عقول البشر لا تستطيع ان تتخيل اتخيل هذا ولذلك برضو ايه ده ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم آه الحديث رواه الطيرسي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام وهو بيصلي فركع فركع الصحابة خلف النبي فلما قام من الركوع سمع الله قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من الصحابة ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بعد ما النبي عليه خلص الصلاة قال من قائل تلك المقالة فالصحابي خاف لحسن يكون غلط يعني فسكت فقال من قائل تلك المقالة قال أتوب إلى الله يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنا الذي قلت أنا عملت حاجة غلط فقال لقد عذرت بالملكين فلم يستطع أن يكتبها فصعد بها إلى الله عز وجل وقال ربنا عبدك فلان قال مقالة لم نستطع أن نكتب أجرها فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى قال لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني بها يوم القيامة فأجزيه بها سبحانه وتعالى لأن أنت لما تحسبها بالعقل كده كم يكتب من الحمد كما ينبغي لجلال وجه الله حد يقدر يكتب حدش يقدر يكتب كم يكتب من ايضا من الحمد كما ينبغي لعظيم سلطان الحق جل وعلا برضه ايه محدش يقدر يكتب تعالوا نقف نقطة جديدة او نقطة اخرى مع هذه المحاضرة عايزين نسال انفسنا سؤال عايزين نقف مع نفسنا كده قبل ما يخش شهر رمضان يا اخوه قبل ما الشهر يعدي هل نقدر نصوم صيام حقيقي صيام حقيقي كما اراد الله عز وجل مش هنجوع ونعطش بس لا عايزين نوصل بالصيام ده ان احنا نخرج من الشهر وقد تحصلنا على درجه التقوى هنصوم يعني ايه يعني مش هناكل ونشرب بس لا لا لا احنا عايزين العينين دي تصوم عن النظر الى الحرام عايزين كل حته في جسمنا تصوم عايز عيني تصوم عن النظر للنساء وعايزين ايضا عين اخواتنا تصوم عن النظر الى الرجال ما هو غض البصر ده مش للرجال بس للنساء ايضا وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الامر لينا وليهم عايزين العين دي تصوم عن النظر الى الحرام عايزين الاذن تصوم عن سماع الغناء عن سماع الغيبه عن سماع النميمه عن سماع الكذب عن سماع أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى عايزين اللسان وما أدراك ما اللسان نسأل الله عز وجل أن يعافينا من خطر اللسان عايزين اللسان يصوم عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن البهتان عن كل شيء يغضب الحق جل وعلا عايزين شعر الأخت المسلمة يصوم عن أن يراه أي إنسان لا يحل له عايزين الأخت اللي لسه ما اتحجبتش يعني النهاردة تبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل تتحجب إيه اللي يمنعها ده, ده انت هتكوني في أعظم قافلة تدخل الجنة يوم القيامة كما قال جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين تخش الجنة مع مين؟ مع أزواج النبي مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومع نساء الصحابة ومع المؤمنات في كل زمان ومكان عايزين الأخت المسلمة شعرها يصوم عن أن يرى وعايزين القلوب دي كلها تصوم عن كل محبة إلا من محبة الله عز وجل عايزين قلوبنا دي فعلا تمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى تعالوا نقف برضه وقفة جميلة جدا مع باب الريان باب الريان يوم القيامة هينادى كما أخبر النبي عليه السلام هينادى على الصائمين يوم القيامة أين الصائمون أيوة أنا صائم لا لا لا أنت ما صمتش إزاي يا ربي أنا صمت بجد لا أنت صمت بس مش بجد سبحان الله أمال مين اللي هيخش سبحان الله طب ما هو كل اللي هيخش الجنة لو كان صائما لو كان من أهل الصيام المفروض يخش بقى من باب الريان ده لو كان من أهل الصيام لكن ممكن يخش من باب تاني آه لكن باب الريان بقى لا ليه؟ لأنه ما صام صياما حقيقيا كما أراد الله عز وجل ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال رب قائم يعني بيصلي قيام الليل رب قائم حظه من قيامه السهر يا الله هو ده حظه؟ اه بس ليه؟ لأنه ما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ورب صائم حظه من صيام الجوع والعطش هو ده حظه اه انت جوعت وعطشت تمام انما انت صمت لا ما صمتش عشان كده يجي يوم القيامه هو صام كل رمضان حضر لكن بعد الصيام بيعمل ايه هو اول ما اذن لصلاه المغرب اكل وشرب وتمام طب صلاه ترويح لا ما اقدرش وضاع الفوازير ما ينفعش طب والمسلسلات والافلام وسهر لحد الفجر وفي النهايه الحمد لله ليه يعني بيحمد ربنا على انه وفقه للصيام صيام ايه انت جوعت وعطشت انما الصيام حقيقي لا انت ما صمتش تعالوا نختم هذا الدرس بجدول يومي للصائم عايزين نعمل جدول للصائم يعمل ايه في يوم عايزين الشهر ده ايه اللي نعمله فيه أول حاجة عايزين نحط سبع أسئلة سبع أسئلة دولت لو مشينا عليهم صح يبقى فعلا صمنا صح أول سؤال بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الفرائض حديث رواه البخاري أن الله عز وجل حديث قدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أعظم حاجة تتقرب بها الله عز وجل هي الفرائض ولذا تأتي الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي استاذ الحسن قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله يبقى أول حاجة أين أنت من إيه؟ من الفرائض أنت تيجي في شهر رمضان 30 يوم تصلي الخمس صلوات في المسجد لا تترك أي صلاة ادي 30 يوم وجنبهم كمان 10 كمان يبقى 40 يوم لو صليت الخمس صلوات في المسجد تدرك التكبيرة الأولى بفضل الله عز وجل تكتب لك براءتان براءة من النفاق تعلم يقينا أنت مش منافق والبراءة الثانية من نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها السؤال الثاني أين أنت من النوافل يعني أنت كملت الفرائض تكمل بقى في النوافل لذلك انت لما تقعد ايه يعني بعض الشباب اللي يقرا في سير السلف الصالح وضلالهم اجمعين يقول لك انا بقرا في السيره بتاعتهم بتعقد انا بحس ان انا مش ما بعملش حاجه خالص ليه لسبب بسيط خالص لان السلف رضي الله عنهم وارضاهم كملوا كل الفرائض واجتهدوا في النوافل احنا عشان مقصرين اصلا في الفرائض لما بنيجي نجتهد في النوافل مش عارفين ان الاصل نفسه ضايع مفيش فاين انت من النوافل حديث رواه الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليله ثنتي عشره ركعه بني له بيت في الجنه يا الله بيت في الجنه بدينك بايه بالمواظبه على 12 ركعه اللي هم ايه اثنين قبل الصبح واربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء يبقى كام 12 تواظب على هذا يبنى لك بيت في جنة الرحمن سبحانه وتعالى الحديث الثاني رواه الترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى ده السؤال الثاني أول حاجة أين أنت والفرائض أين أنت من النوافل ده السؤال الثاني السؤال الثالث أين أنت من الصدقة حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل يدرس القرآن الله إيه علاقة الصدقة بالقرآن العلاقة واضحة جدا إن أنت لما بتقرأ في القرآن بتزهد في الدنيا وترغب فين في الآخرة فإذا ذهبت في الدنيا إيه اللي يحصل هتنفق هتنفق وتخرج المال في سبيل الله سبحانه وتعالى وعلى قد ما تقدر يعني اللي تقدر تعمله النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم لا تحقرن من المعروف شيئا أي صدقة يعني سبحان الله حديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم مين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني خد صدقة كده وانت خارج من التراويح وشوف أي حد فقير وبص يمين وشمال كده ما لقيتش حد شايفك اديها له قول له اتفضل يقول لك قول له اتفضل ده انا اللي محتاج لك مش انت والله ده الصدقه دي بتمنى وبارجو من الله عز وجل انه يجعلني بيها في ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بابي هو وامي وكان اجود ما يكون في شهر رمضان الحديث الثاني رواه احمد الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره دون أن ينقص من أجر من أجر دون أن ينقص من أجره شيئا. يعني أنت تيجي كده وأنت صايم ورايح تصلي طبعا أول ما المغرب يؤذن بتاخد شفعة التمر كده في كيس وتروح المسجد تصلي قبل ما تاكل تاخد التمر يعني زي ما بيقولوا كده بيجرح صيامه على شوية تمر. واحد منهم واخد 50 تمرية يجرح صيامه يعمل ايه جراحية؟ بالك وتمرتين ثلاثة كده كلهم وطول ما أنت ماشي أول ما تلاقي أي حد اتفضل يا أخي إن شاء الله تفطر على التمرة دي وتحتسب الأجر اتفضل يا أخي اتفضل يا أخي اتفضل يا أخي لو فطرت خمسين صائما فلك أجرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى رابع حاجة أين أنت من القرآن شهر رمضان وشهر القرآن وكما قال الزهري إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن بس كانوا يعني سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيتركوا كل أبواب العلم ويتجهزوا ويخلوا حياتهم كلها في شهر رمضان لإيه؟ لقراءة القرآن ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله والأثر صحيح كالشمس كان يقرأ القرآن في شهر رمضان 60 مرة مرة بالليل ومرة بالنهار شوف الجهد بقى وال... ويعني سبحان الله جهد يعني إنسان محب لكتاب الله عز وجل والقرآن يا أخوانا يعني سبحان الله شوف فضل القرآن النبي عليه الصلاة والسلام وضح فضائل القرآن في أحاديث كثيرة جدا لكن يعني اكتفت بكم حديث كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعند الطبراني في الكبير سند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي سند صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سيبها كده حسبة بسيطة المصحف بتاع السعودية السطر الواحد فيه حوالي 40 حرف والصفحة فيها حوالي 15 سطر 40 في 15 في 600 في 10 حسنات 6000 حسنة في صفحة في الجزء 20 صفحة تقريبا 120 ألف حسنة 8 تفزاء ونصف بالظبط مليون حسنة مليون حسنة تقرأهم في قد إيه؟ ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات ونص لو قرأت ثمان تجزاء ونص أهو بقى من سيربح المليون ثلاث سبحان الله في ثلاث ساعات ونص تحصل على ايه؟ على مليون حسنه وممكن يتوقف دخولك الجنه يوم القيامه على حسنه واحده. خامس حاجه اين انت من صله الرحم؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. سادس حاجه انت وقيام الليل، اين انت من قيام الليل؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالرحمة أسألك سؤال صغير بالله عليك تدفع كام عشان تشوف النبي مرة في المنام طب بلاش ده كله تدفع كام عشان تشوفه مرة في الحقيقة طب تدفع كام عشان تشوفه لا ويدعي لك كمان صلى الله عليه وسلم أهو النبي عليه الصلاة بيدعي لك هو بالرحمة بس لو نفذت اللي هو قال لك عليه حديث رواه أبو داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل عمل إيه فصلى ثم أيقظ امرأته من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يبقى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة الله طب ما كان كفاية الرجل بس فقط هو اللي يقوم ويصحيها قال لك لا ما هو في رجل برضه مش قادر يقوم أو ما بيقومش بسهولة فزوجته هي اللي تصحيه يبقى الاثنين يتعاونوا على البر والتقوى ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء طبعا إيه نضحت مش تكون متضايقة منه تقوم جايبة حلة مية تقول لك بنطبق السنة لا فإن قام في رواية ثانية عند أبي داود أيضا بسند صحيح فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالله عليك لو طلعت في التلفزيون مرة كده سورة فرحان وتتمنى كل الناس تكون شافتك لا ده انت هتطلع في ساحة السماوات السبع كتب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات خد الحديث ده برضه هدية بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة تنزلا يليق بجلاله وكماله وينادي على النيام ويقول هل من داع هل من داع يدعوني فأجيبه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له هل هل إلى أن يطلع الصبح تخيل كده كأن أحوال أكثر المسلمين في هذه الأيام بيقولوا إحنا مش محتاجين لله سبحانه وتعالى قوم يا اطلب قوم واطلب اللي أنت عايزه اللي عايز فلوس يقوم يطلب من الله عز وجل في هذا الوقت اللي عايز ربنا يرزقه بالذرية الصالحة يقوم ويطلب اللي عايز المنصب اللي عايز الجاه اللي عايز الوظيفة اللي عايز الصحة اللي عايز ربنا يشفيه اللي عايز أي حاجة قم واطلب من الله عز وجل في هذا الوقت فالله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير تنزلا يليق بجلاله وكماله آخر حاجة أين أنت من الدعوة إلى الله عز وجل دعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم كل بحسب جهده تقدر تدعو بمالك ادعو بمالك تقدر تدعو بلسانك ادعو بلسانك بالكتابة بأي حاجة اشتري شرايط وهديها للناس يا أخي اشتري كتيبات ووزعها هات واحد معاك وانت جاي المحاضرة اعمل أي حاجة اللي عايز الخير ربنا هيسره له أي حاجة عايزها لو أخلصت النية لله عز وجل يسر الله عز وجل لك يعني النجاح في دعوتك حسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام ماشي فوجد رجلا غافلا عن طاعة الله قال له والله يا أخي إني أرى على وجهك نورا فأريد أن أصحبك تأذنني أن أنا أمشي معاك قال له اتفضل وهم ماشيين شوف إخلاص نية الداعية ربنا سبحانه وتعالى ييسر له كل الأسباب اللي تنجح دعوته فهم ماشيين عدت جنازة من قدام مين؟ حسن البصري وهذا الرجل فالحسن البصري رحمه الله قال لرجل إيه؟ قال له أرأيت هذا الرجل اللي ميت ده؟ لو أن الله أحياه ورده إلى الحياة الدنيا مرة أخرى فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وصياما وزكاة وحجا وصلة بالرحم وأمرا بالمعروف ونهى عن المنكر فقال له الحسن إذا خلاص اتفقنا فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت فعاد الرجل إلى الله عز وجل وكان من أفضل الناس إذا إحنا عايزين نأمن على عبادتنا عايزين نأمن على العبادة أنت النهاردة هتصوم شهر رمضان وهتقوم وت... وتزكي وتفعل كل الخيرات طب أعمالنا يعني أنت عارفين صلاتنا تعبانة يعني شوف الصلاة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت شكلها إزاي لما سئل الحسن رضي الله عنه وارضاه وقيل له كيف كنتم تصلون على عهد النبي قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله ثم إذا قضيت الصلاة نخرج ولا ندري أقبلت أم ردت عليه ده صلاته شوف احنا بقى صلاتنا عامله ازاي طب عايزين نأمن على العبادة بتاعتنا صلاتي ممكن تكون 50% طب اجتهد على واحد ادعوه إلى الله عز وجل باللين زي ما بنقول دايما ولا نمل من هذه الكلمة عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة عايزين نتألف قلوب الناس مش عايزين الغلظة عايزين نتألف قلوب الناس نبتسم في وشوش الناس نهديهم كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو يعلى بإسناد الحسن تهادوا تحابوا والله الهدية لها أثر عظيم جدا في نجاح أي دعوة في الدنيا أي دعوة تأسر الإنسان بالإحسان وتديله الهدية وتاني يوم تدعوه إلى الله عز وجل على طول يستجيب بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نأمن على عبادتنا أنا لما أدعو واحد ويخش يصلي معايا أنا لو صلاتي 50% وهو صلاته 50% يبقى أنا صلاتي كام؟ 100% لأن أعماله في ميزان حسناتي كما قال الصادق والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى إيه؟ إلى يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله يدل الناس على الخير إذا فعلوا هذا الخير يكون إيه؟ في ميزان حسنات عايزين نأمن على ذلك فأنت لما واحد برضه يصوم شهر رمضان وأنت الذي دعوته إلى الله عز وجل صيامه يبقى في ميزانك برضه يبقى أنت لو صيامك 50% بصيام هذا الرجل يبقى 100% طب لو دعوت واحد اثنين ثلاثة عشرة مية ألف كل ما يزداد العدد كل ما يزداد ميزانه وحسبك أن الأجر عظيم في شهر, شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال والحديث في الصحيحين قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعند البخاري ومسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وليلة القدر كما أخبر الحق جل وعلا خير من ألف شهر مش توازيه لا خير خير من عبادة 84 سنة كل ده في إيه؟ في ليلة واحدة فعايزين نحن النهاردة فعلا نتأهب أول ليلة في شهر رمضان كده نستعد زي ما قلنا نتوب إلى الله عز وجل إذ يحول بيننا وبين التوبة عايزين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى عايزين فعلا نحس إن إحنا داخلين على شهر يختلف عن كل شهور السنة عايزين نحس إن إحنا داخلين على ليلة تختلف عن كل ليالي السنة عايزين نحس فعلا إن ده ضيف كريم فعايزين إن إحنا نحسن استقبال هذا الضيف عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويا إخوة كفاية حسبنا أن نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العبد إذا كان أقل واحد في الجنة أدنى أهل الجنة هيكون يوم القيامة له ملك كم ملك؟ أنت عارف؟ خمسين الله يبارك فيك خمسين ملك ملك مملكه ليه؟ مملكه الدنيا واحنا طبعا ما شفناش الملوك ده الملوك كان سبحان الله في الزمان في العصور الماضية كان الملك كان يحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه عز وجل فقال رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة أول ما وصل عند الجنة كده يتخيل إيه خلاص كله إيه خد مكانه والجنة اتملت فيقول كيف أدخل وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول له جل وعلا أترضى يا الله أترضى مين يقول كده مالك الملك ومالك الملوك بيقول لعبد أترضى هو ربنا محتاج يرضى حد أبدا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا طبعا الراجل يضربها في دماغه كده ملك ملك ده الواحد كان بيقتل أخوه عشان 100 جنيه حلو قوي ملك ملك يعني ربع الكرة الأرضية يعني حاجة ما شاء الله ده سبحان الله ده محتاجة الواحد يعني يركب عربية شبح عشان بس يروح يطمن على الممتلكات بتاعته فيقول رضيت يا رب لكن ربنا ما يرضلوش بده شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى الله لطيف بعبده فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله إلى أن قال في المرة الخامسة رضيت يا رب هذا كتير جدا فيقول جل وعلا لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثاله يبقى كام؟ خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله خد بالك لسه اللي جاي برضه ولك ما اشتهت نفسك ليه ما اشتهت نفسي؟ طب ان انا نفسي يعني ما شاء الله طب انا عايز قد اللي اديتهولي يا رب ألف مره لك ده انت بتسال من مين؟ ده انت بتطلب من الكريم سبحانه وتعالى ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه وانت فيها خالد انتوا عارفين اكتر حاجه بتزعل الاغنياء وبتتعبهم ايه؟ يقول لك انا انا مخنوق ليه؟ انا خايف افتقر واسيب المال او خايف افتقر والمال ايه يسيبني او خايف اموت واسيب المال ففي الحالتين هو خايف لا في الجنه يا سيدي ما تخافش هي دار الخلد لا هتموت ولا هتفتقر بفضل الله عز وجل يبقى ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها ايه؟ خالد فقال موسى عليه السلام رب هذا ادناهم اقل واحد ده فما اعلاهم؟ قال اولئك الذين اردتم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. الحديث الثاني بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة آخر واحد هيخش الجنة إيه اللي بيحصل له ده قال صلى الله عليه وسلم هو رجل يمشي على الصراط الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر كما في الحديث الضعيف فهو رجل يمشي على الصراط فيمشي مرة ويكبو مرة يعني يقع مرة وتسفعه النار مرة تسفعه النار مرة حتى إذا مر من على الصراط وعايز تعرف بقى يعني إيه سبحان الله هذا الرجل حينما يمر من على الصراط أول ما يعدي الصراط يستدير وينظر إلى النار لأن الصراط منصوب على متن جهنم فيقول تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين وده مين؟ ده آخر واحد يخش الجنة إيه اللي خلاه يقول كده؟ عارف ليه؟ سبب بسيط جدا خد حديثين كده رواهما مسلم واجمعهم مع بعض هتعرف الراجل ده قال كده ليه. الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل يوم القيامه على ادم فيقول يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا رب وما بعث النار عددهم قد ايه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فال999 واحد تبدأ عليهم النار وواحد بس يخش الجنة بعدها تبدأ الشفاعات ويخرج عصاة الموحدين إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى لكن النار هتبدأ على كام؟ على 999 من كل إيه؟ من كل إيه؟ من كل ألف اجمع معايا الحديث الثاني بقى حديث النبي عليه السلام حديث أيضا رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برص الكافر يوم القيامة مثل أحد يعني في حجم جبل أحد وسمك جلده أربعون ذراعا وفي الوقت سبعون ذراعا سمك الجلد اشمعنى مش سمك اللحم ولا العظم قال لك لأن مراكز الإحساس كلها فين في الجلد ولذا قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب إحساس الكل موجود فين في الجلد وسمك الجلد أربعون ذراعا أنا إيه ده أو سبعون ذراعا كل واحد على قدر كفر عياذا بالله ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع يبقى حجم الكافر في النار قد إيه؟ كما بين مكة والمدينة ودرسه في حجم جبل أحد وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا تخيل بقى حجم الكافر ده عامل إزاي؟ وهو في النار ومن كل 1999 هتبدأ بيهم النار وواحد هيكون فين؟ في الجنة ال 999 منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من كل 1999 موجودين في النار وكل واحد في حجم جبل أحد كل واحد في كما بين مكة والمدينة كل واحد حجمه كما بين مكة والمدينة وفوق دول كلهم منصوب الصراط عرفت ليه الراجل لما عدى مع الصراط قال تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين لأن المسافة صعبة جدا ما أحد يدخلها أبدا فإذا مر يغرس الله عز وجل له شجرة تخيل من الذي غرسها مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى فأول ما يشوف العبد يا رب ماذا تريد يا عبد اضمني من تلك الشجرة قربني فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا عبدي ألا إن أعطيتك ما تريد لا تسألني شيئا غير ذلك فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك فأول ما ربك عز وجل يأمر الملائكة فتقربه فيستظل بظل تلك الشجرة ويشرب من مائها شوية وربك عز وجل يغرس له شجرة ثانية هي أبهى وأجمل من الشجرة الأولى فيصرخ العبد لا يصبر يا رب ماذا تريد يا عبدي اضمني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك إيه الغدر ده؟ ده مش قلت مش مش هتسأل حاجة تانية؟ ألا إن أعطيتك ما تريد ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ يقول يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه الله عز وجل من الشجرة الثانية الشجرة الثالثة بقى في موقع استراتيجي فين على باب الجنة يغرس الله له شجرة هي أبهى من الشجرتين فتكون على باب الجنة فيصرخ العبد يا رب ماذا تريد يا عبد أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بذلها وأشرب من مائها فيقربه الله عز وجل من تلك الشجرة أول ما يقف تحت الشجرة دي يسمع صوت نعيم أهل الجنة يستحمل يصبر ما يستطيع أن يصبر طبعا فيصرخ يا رب عبدي ما أغضرك ماذا تريد خلاص آخر حاجة بقى هي دي بقى ما فيش غيرها بقى خلاص بقى احنا وصلنا آخر عايز أخش الجنة مش عايز غير كده فيقول جل وعلا عبدي ما يصريني منك يعني ما يرضيك مني ما يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك سؤالك يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني فيقول جل وعلا أترضى برضو أترضى شوف رحمة ربك عز وجل أترضى أن أعطيك الدنيا بالتعريف كل الدنيا خدها كلها يلا الأرض والمريخ وزحل وأورانوس وليبتون وخذ المشترك فيها كمان يلا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فالعبد طبعا أول ما يسمع طبعا مش المسألة مش مستوعبها فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر في الشهر ده بس والله يا أخوة في الشهر ده بس تستطيع أن تكون في أعالي جنان الخلد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبك صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة قال ان انت لما تطلب الجنه لا مش اي جنه يعني بعض الناس يا رب بس اخش جنه ان شاء الله ورا الباب لا احنا مش عايزين ورا الباب احنا عايزينكم مع النبي عليه السلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام فإذا سألتم الله الجنة نعم يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال فسلوه الفردوس الأعلى ليه؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وكل ده مش مهم المهم بقى اللي جاي ده قال وسقفه عرش الرحمن جل وعلا بالك برضه علمنا علو الهمة في أي حاجة تطلبها اللي أنت عايز اطلبه ولذلك شوف الصحابة الحديث رواه مسلم ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان بيحضر كل يوم مية الوضوء للنبي عليه السلام ففي يوم من الايام حب النبي عليه السلام يكافئه ليه؟ لان النبي عليه السلام عمره ما كان بيسيب حد من غير ما يكافئه اي حد يعمل معروف للنبي عليه السلام او لخدمه الدين كان النبي عليه السلام يكافئه والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال ما لاحد عندنا يد الا وقد كافأناه بها ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه فالنبي عليه السلام راح معدي قدام ربيعه فقال سلني شيئا يا ربيعة ربيعة يقول له ايه قال أسألك مرافقتك في الجنة شوف علو الهمة قد ايه أسألك مرافقتك ايه في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أو ذلك قال هو ذاك يا رسول الله أنا مش عايز غير دي فالنبي عليه قال له ايه قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة وحديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد الحسن أن رجلا محبا محبا حط تحتها كده ايه ألف خط أن رجلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يوما وقال له كلاما عجيبا قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا شوف شوف الكلام عامل إزاي بيقول له فما أصبر مع إنه لسه ممكن إيه يكون لسه مصلي مع النبي عليه السلام إيه المغرب أو العشاء أو الفجر أو العصر يعني ما شافوش مثلا بقاله ساعة أو ساعتين مش قادر يصبر شوف قد محبة النبي عليه السلام في قلوب الصحابة قال فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك يا رسول الله الراجل مش عاتل هم دخول الجنة ده عاتل هم إن هو يكون مع النبي عليه السلام في الجنة فسكت النبي لم يرد هيرد إليه فنزل قول رب العلي جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى إذا يا إخوة شهر رمضان ورياح الجنة حس بنفحات الجنة مع أول ليلة من ليالي رمضان عايزين نخرج من الشهر ده بحاجة واحدة بس برضوان الله عز وجل وجنة الرحمن سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل رمضان وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر وأن يوفقنا لقيامه وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم